بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين النهاردة بنعمة ربنا نكمل آخر جزء من إنجيل لوقا وإحنا في آخر إصحاح لوقا 24 المرة اللي فاتت خلصنا قصة تلميذي عمواس وشفنا ازاي ربنا يسوع له المجد ظهر بعد قيامته في يوم الحد الصبح للتلميذين وفضل يمشي معاهم عدد من الساعات وأمسكت أعينهما عن معرفته وطول السكة كان بيشرح لهم الأمور المختصة به من موسى توراة موسى والأنبياء نبوات العهد القديم ولما وصلوا عمواس اكتشفوا حقيقته عند كسر الخبز ورجعوا جري لأورشليم يبشروا التلاميذ ويقولوا لهم المسيح قام بالحقيقة قام وقلنا أنه اليوم ده بدأ بحزن شديد وانتهى بفرح شديد ودي دايما حياتنا مع ربنا قد تبدأ بأحزان لكن لما الواحد يفهم يعني ايه المسيح قام ويعني ايه في قيامة اموات بتلاقوا الحكاية اختلفت كتير قوي والانسان بقى فرحان فرح روحي احنا في عدد 36 24 36 وفيما هم يتكلمون بهذا مين دول بقى تلميذي عمواس والتلاميذ ال 12 اللي في ال 11 اللي في العليه والاحباء اللي معاهم يعني دخلوا تلميذي عمواس يحكوا وكانوا بقية التلاميذ بيسمعوا وهم بيتكلموا مع بعض دول بيقول شفناه في السك ودول بيقولوا ده ظهر كمان لبطرس غير ظهوره للمريمات وقف يسوع نفسه في وسطهم يعني ده يعتبر مثلا رابع ظهور في نفس اليوم ظهر في الأول الصبح للمريمات وظهر لمريم المجدلية لوحدها وظهر لبطرس لوحده وظهر لتلميذي عمواس لوحدهم ودي في نفس اليوم ظهور لبقية التلاميذ أو كل التلاميذ في العلية في نفس اليوم خامس ظهور وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم كثير من الآباء علقوا على حكاية دخوله بدون ما يفتح باب يعني هم كانوا قاعدين في العلية فجأة لقوه وسطيهم المعنى ده له يعني تأملات أو أفكار كتيرة منها إيه؟ أن ربنا يسوع دايما موجود بس إحنا مش شايفينه فكونه فجأة نشوفه معناه هو ما كانش بره ودخل هو كان موجود إنما ما كانتش العين شايفاه ده يخلينا دايما عندنا يقظة أنه ربنا موجود في كل مكان بنقعد فيه في كل أوضة بندخلها في كل حتة في كده شعار كانوا يعلقوه في البيوت زمان يقولوا ربنا يسوع هو الصديق المختفي في كل بيت والحاضر لكل حديث يعني موجود في كل حتة وسامع كل الكلام عشان يخلوا الناس يعني تاخد بالها من كلامهم فأول معنى كون المسيح فجأة لقوه وسطيهم ده معناه كان موجود وسامع ومشارك بس ساكت المعنى الثاني ان ربنا يسوع له المجد بعد قيامته في بعض الخواص لهذا الجسد الممجد اللي قام به غير الجسد العادي هو قام بنفس جسده ولكن هذا الجسد تمجد عشان كده بنسميه جسد ممجد بمعنى الإنسان الطبيعي لازم يفتح ويدخل إنما الجسد الممجد ده مش محتاج يفتح ويدخل فدي خواص أو إمكانيات للجسد الممجد ما كانتش موجودة قبل كده حاجة كمان كون ربنا يسوع له المجد يقف وسطيهم فجأة والأبواب مغلقة أو مغلقة إشارة إنه مهما الدنيا اتعقدت والابواب كانت مقفله انت هتفاجئ ان ربنا موجود وسط المشكله مش براها مش بيتفرج عليها من بره مش بيحاول يفتح الباب من بره ده هو معاك جوه المشكله وهو اللي مش محتاج حتى الابواب تتفتح انت عاوز تفتحها ليه عشان تدور على ربنا طب ايه رأيك ربنا هيجي لك جوه المكان اللي انت محبوس فيه لأن لغاية الوقت ده كانوا حريصين على قفل الأبواب خوفا من اليهود كانوا لسه مغلوبين من الخوف ما فاتش يومين على صلب ربنا يسوع له المجد ثلاث أيام فكان في نوع من القلق الشديد اليهود بيدوروا على التلاميذ فكونهم كانت أبوابهم مغلقة إشارة إلى الخوف إشارة إلى العجز إشارة إلى الحاجات اللي ملهاش حل فربنا يسوع في قيامته بيقول مفيش حاجة ملهاش حل ايه اللي ملوش حل طب ده انا ادخل جوه صميم المشكله واقول لكم جوه المشكله سلام لكم وده معنى مهم ربنا يسوع له المجد سهل عليه قوي يفتح الابواب سهل عليه قوي يحل المشاكل دي لا يعجز عنها ربنا ابدا سهل عليه قوي يشخط في البحر يسكته انما الهدف عند ربنا بالنسبه لنا ان احنا نحتفظ بسلامنا وهي لسه الابواب مغلقه ولسه الموج عالي هو ده الهدف ما هو الطبيعي ان ربنا لما يتدخل الدنيا هتمشي وهتتصلح انما هي الابواب مقفوله قال لهم ايه سلام لكم عاوزكم عندكم سلام وخلي الابواب مقفوله ايه المشكله خلي المشكله قائمه مع ادب مقفله من كل حته بس ما تفقدش سلامك كان الله معنا فمن علينا تفكرنا بالليلة اللي بعتهم يسبقوه في المركب والمركب كانت تغرق وبعدين ظهر لهم ماشي على المية وقال لهم سلام لكم اتغاظوا جدا وصرخوا ايه سلام لكم طب ما احنا بنغرق والبحر عالي والموج شديد والريح شديد طب ما تقول حاجة لا سلام لكم بس انا عاوزكم تبقوا عندكم سلام حتى لو الموج عالي وعشان كده بطرس لما قال له أمرني آتي إليك قال له تعال إيه المشكلة أنت شايف مشكلة كبيرة مفيش كبير عليا وبدأ بطرس يطلع وينزل مع الموج العالي الموج مهديش إنما ده شعور عمره ما داقه إزاي يبقى فوق الموج فوق المشكلة فوق التحدي ويحتفظ بسلامه بالرغم من إن المشكلة ما اتحلتش مش عشان المشكلة اتحلت يرجع لك سلامك ربنا عاوز يفضل عندك سلام حتى لو الأبواب مغلقة تبقى أبواب القلب بس مفتوحة ده المهم اللي عنده حضور ربنا في حياته مهما اتقفلت عليه أبواب لا يشعر بقلق بس مين شايف المسيح الحاضر هو كان حاضر بس هما كانوا قبلها عمالين يقولوا اليهود هيعملوا وهيسووا وخايفين ومرعوبين فظهر لهم وقف في وسطهم وقال لهم سلام لكم تحية السلام دي ذكرها إنجيل يوحنا برضو وهو بيذكر أحداث القيامة أكتر من مرة كانت ملحة جدا كلمة سلام لكم لو تفتكروا ليلة صليب ربنا يسوع له المجد قال لهم الكلمة المشهورة سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم لا تضطرب قلوبكم هل اضطربت قلوبهم طبعا ده ما فاتش على الكلام ده كام ساعة وانزعجوا جدا واضطربوا جدا وانهاروا نفسيا وخافوا وشكوا ولخبطوا خالص انما ربنا يسوع له المجد كان بيوعدهم بالسلام ما خدوش السلام غير مع خبر القيامة ما دخلش السلام في القلب صح غير لما شافوا المسيح قائم من الموت طول ما في تهديد الموت لا سلام امتى الواحد يحتفظ بسلامه لما ينهار وثن الموت صنم الموت رعب الموت لما ينهار قدام الانسان ما يبقاش خايف من الموت خلاص ايه اللي هيخوفك تاني اذا كان الموت نفسه مش مخوفك هم ليلة صليبه وهو بيقول لهم سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم كانوا مضطربين وكانوا خايفين وزاد اضطرابهم وخوفهم لما لقوا المسيح اتمسك وانضرب واتصلب لكن في اليوم بقى اللي دخل العلية يقول لهم سلاما أترك لا سلام لكم حل السلام في قلبهم عشان كده تلاحظوا كنيستنا تحب الكلمة دي قوي كل شوية في كل صلوة في كل قداس في كل عشية إيريني باس السلام ليكم هي نفس التحية دي تحية القيامة يعني ايه تحية من آمن بالقيامة تحية من غلب الموت دي قيمتها لما الكنيسة بتقول لكم سلام لكم يعني ارفع راسك انت المسيح له المجد حط الموت تحت رجليك هتخاف ليه خلي الخوف للناس اللي بره اللي لسه لم تؤمن بربنا يسوع ما تعمدتش ما دقتش النعمة اللي احنا فيها ما خدتش وعد الأبدية والقيامة دول يقلقوا ويخافوا ده طبيعي إنما أنتم سلام لكم فسلام لكم دي تحية خاصة بقيامة المسيح عشان كده قالها كتير في القيامة وفي الحد الأولاني بعد القيامة على طول الكنيسة تقرأ الفصل من إنجيل يوحنا يقولها مرتين ورا بعض سلام لكم جم مسوه تأكدوا إن هو قال لهم سلام لكم تاني عشان يقول لهم كل ما تتأكدوا من القيامة كل ما السلام يملأ قلبكم كل ما تحط فكرة القيامة قصاد عينك كل ما تبقى عندك سلام أكتر حاجة تضيع السلام هو خوف الموت يقول عنها معلمنا بولس في رسالة العبرانيين إصحاح 2 الذين كانوا خوفا من الموت كانت حياتهم تحت العبودية يعني الناس وهي خايفة من الموت كانوا عاملين زي العبيد المذلولين إنما ربنا يسوع له المجد جه ليه أخذ صورة عبد وصار في شبه الناس وتشارك مع الأولاد مع البشر في اللحم والدم لكي يبيد بموته ذلك الذي له سلطان الموت ويعتق أولئك الذين كانوا خوف من الموت كانوا عبيد للموت كلمة سلام لكم دي أطلقت سرحهم من خنقة وحبسة الرعب والقلق والخوف والهزيمة قدام اليهود قدام الموت أيا كان والكلمة لسه بتتقال والأبواب مغلقة كأننا وإحنا لسه في حبس الجسد والأبواب مقفولة ربنا بيقول أنا عاوزكم تتمتعوا بسلام حتى وانتوا هنا على الأرض تلاحظوا في كلمة سلام كمان لما ربنا يسوع له المجد قالها قال سلامي سلامي أترك لكم بمعنى إيه ما قالش سلاما سلامي ليه احنا هناخد حاجة من جوه ربنا يسوع له المجد حاجة خاصة بيه هو هو عنده سلام طبعا فوق العقل لا يمكن حاجة تزعج ربنا له المجد هيخاف من ايه ربنا مش ممكن يخاف من كل من اي حاجة هو ضابط الكل ايه رأيك تاخد هذا السلام سلام المسيح شخصيا عشان كده احنا في القداس نقول ايه لا هدمت بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد وملأت الأرض من سلامك السماوي ده سلام مش من الأرض ما تلاقيش زيه هات واحد غني كده قول له عندك سلام قد إيه يقول لك ما عنديش ريحة السلام هات واحد مركزه كبير قول له عندك سلام قد إيه يقول لك ولا بدوق طعم النوم إنما هات واحد غلبان عايش مع ربنا في ملك تاني تلاقيه منتهى السلام والروقان والفرح والبهجة وكأنك شايف المسيح على عينيه سلامي أترك لكم دي خدوها بقى لما شافوا المسيح قصاد عينيهم قائم دخل السلام قلبهم وفرحوا فرح زي ما قال عنه ربنا برضو ليلة صليبه سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم كان قبل كده يفرحوا شوية يخضوا شوية يخافوا شوية يرجعوا يفرحوا تاني يشوفوا معجزة ينبسطوا يغيب عنهم المسيح يقلقوا قال لهم بصوا بقى بعد القيامة خلاص حالة دائمة مستمرة من السلام ليه المسيح قام حقا قام خلاص كده أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوي عشان كده معلمنا بولس وهو بيودع تلميذه تيموساوس كاتب له رسالة الوداع رسالة تيموساوس التانية, التانية بيقول له أنا ماشي أنا رايح السماء طبعا خبر صعب من أب الابن خبر الوداع خبر مؤثر وصعب يقول له في الرسالة دي إيه اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات اوعى تغيب عن عينيك الصورة دي المسيح قام احنا أيضا سيقيمنا نحن أيضا معه فخلي صورة المسيح القائم شغلاك كنيستنا الحكيمة تلاحظوا في طقسها تعمل ايه تحط قدام عينينا الصليب في موسم طويل زي اسبوع الالام وتعيشنا خمسين يوم قدامنا صورة ايه القيامة نقعد نزفها في كل قداس ما تتشالش من قدام المذبح عشان تبقى عيون كل الناس زي ما داقت الصليب بألمه بوجعه تدوق كمان فرح القيامة وتعيش في النصرة وفي سلام القيام قال لهم سلام لكم فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا هنا يجي يحصل مشكلة أنه كون ربنا يسوع دخل والأبواب مقفولة للوهلة الأولى تدي انطباع دي روح انتوا عارفين اليهود العاديين يؤمنوا زينا ان في ارواح ما عدا طائفه متطرفه اسمها الصدوقيين كانوش يؤمنوا بالارواح ولا الملائكه فلما الواحد يشوف المسيح وصدق انه يعني بضعف الايمان كلهم شكوا ان ده يكون روح روح يعني هيختفي تاني وخلاص لو قلنا روح يبقى المسيح ما قامش لان الروح لم تمت كلمة مات يعني ايه يعني الروح انفصلت عن الجسد اما الجسد هو اللي يخضع لفكرة الموت انما الروح مستمر فلو قلنا ان دي مجرد روح طب ما الروح ما ماتتش يبقى ما حصلتش قيامة لكن لما يقف بجسد معناه قام حقا كلمة حقا دي مرتبطة انها قيامة حقيقية مش قيامة صورية فعشان كده ربنا يسوع لما لقاهم فكروا انه ممكن يبقى روح عمل اللي عمل قال ايه قال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر افكار في قلوبكم مال افكاركم بتودي وتجيب ليه انظروا يدي ورجلي اني انا هو يعني انا بشحمي ولحمي انا هو هو انا اللي كنت معاكم من ثلاث ايام الاول انظروا لانه يديه ورجليه ما هي الروح ما فيهاش تفاصيل قوي كده انما الايدين والرجلين دي بقى شغل جسد حقيقي جسوني ما هو لما يجسوه خلاص ما بقتش الحكايه روح بقى حقيقي قام بقى جسد بجد وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام يبقى ربنا يسوع له المجد دافع بشده عن حقيقه القيامه وقال القيامه مش كده وكده دي قيامه حقيقيه قام بجسده بعد ما الجسد حط في القبر الجسد ده خرج حيا الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي وحين قال هذا أراهم يدي ورجلي يعني حتى مش كلام بس قال لهم طب يا ايديا اهي شايفين تعالوا المسوا ده يمسكوني اهي رجلي قصاد عينيكم عشان تعرفوا انا قمت بجد هنا برضو الاباء اجتهدوا في الحتة دي وقالوا كلام جميل قالوا ربنا يسوع له المجد كانه لازم يأكد على حقيقة قيامته لأنه كان عارف أن الشيطان هيشكك في القيامة بعد كده فكلمة جسوني والمسوني وانظروا يدي ورجلي وشك توما بعدها وبعدين صباعه اللي دخل في جنب المسيح وفي مكان المسمار كل ده كان أدلة للتاريخ للأجيال عشان ما يجي واحد فينا يتشكك ويقول طب ما يمكن الشيطان يعني يدخل في دماغه شك يقول له يمكن ازاي التلاميذ كلهم جسوا ولمسوا وعارفينه ومعاشرينه اني انا هو فيش ادنى شك برضه واحد يقول حاجة تاني قالوها القديسين يقول ايه مش هو المسيح قام بجسد ممجد الجسد الممجد ليست فيه جراحات او اثار الام الجسد النوراني هيقوم جسد متكامل يعني لما ربنا ينعم علينا بالحياة الأبدية كلنا بعد ما يجي على السحاب هناخد كلنا أجساد ممجدة اللي كان نظره ضعيف مش هيبقى نظره ضعيف اللي كان عنده مرض مش هيدخل السماء بمرض سيكتمل الجسد بشكل نوراني ممجد صعب حتى الخيال يتخيله طب ليه ربنا يسوع وهو قام بجسد ممجد احتفظ بآثار جراحاته ما كان ممكن ما يحتفظش بيها كل الجروح دي تلم إشارة إلى اكتمال الجسد أو, أو كماله جسد ممجد قالوا أنه ربنا قصد أنه يحتفظ بعلامات الجراح هو ما كانش متألم خلاص إنما علامات الجراح هي أجمل شاهد لكل الأجيال وعلى مر الدهور إلى حب ربنا وده المنظر اللي شافه يوحنا الرائي وعبر عنه بطريقة رمزية قال أنا شفت حاجة غريبة شفت خروف قائم وكأنه مذبوح طب ازاي مذبوح واقف على رجليه ازاي بيقول زي اللي ذبحوه ورجعوا ركبوا راسه عليه تاني قائم وكأنه مذبوح هو المنظر كده منظر المسيح له المجد القائم ما راحتش منه آثار جراحاته شاهد للأجيال وللدهور على محبة أبدية أحببتك على حب فائق عشان كده دايما صورة القيامة تلاحظوا فيها إيه مكان الجراح الجروح باين ومكان الحربة باين عشان الناس تبقى فاكر هو هو ده اللي قام برضو آثار الجراح بالذات تؤكد إن ده المسيح مش شخص تاني عشان محدش يجي يقول إيه قد يكون شبه لهم واللي قالوا قام غير اللي مات لا بقى هو اللي مات هو اللي قام بشهادة جراحاته هو هو فكان لازم يحتفظ بأثار الجراح كأن دي العلامات اللي تؤكد هو ده ذاته الجسد اللي اتصلب هو ذاته الجسد اللي قام عشان محدش يقول ده غير ده ويبوظ الموضوع لا هو اللي مات هو اللي قام والإشارة هنا واضحة في جراحات صليبه كمان قالوا جراحاته كونها تفضل في جسده دافع مستمر لينا لكي نكره الشر لو اختفت الجراحات يمكن الخطية تختفي من قدام عينينا إنما بقاء الجراحات هل أظن القديس غريغوريوس الكبير يحرك قلوب أحباء الله وأولاد الله دايما إلى كره الخطية وإلى الإحساس ببشاعة الخطية الخطية هي اللي عملت فيه كده فتكون المنظر يفضل بعد القيامة في جراحات يخلي الواحد دايما في حالة رفض للخطية وكره ليها انظروا يدي ورجلي إني أنا هو جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه لما قال كده وراهم ايديه ورجليه وبينما هم غير مصدقين من الفرح فرح حقيقي هنا غير مصدقين خلي بالكم مش معناها شك لا ده هم حالة من التعجب الفرح الفائق لأنه للأسف ما كانش حد فيهم متوقع بالرغم أن ربنا قال لهم أنا هقوم وبالرغم من الملائكة الصبح بشروا المريمات من كتر ضعف الإيمان زي ما تقولوا العقل انضلم فكانوا الفكرة مش قادرين يقبلوها لأنها عالية على تفكير البشر بينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون برضه ربنا قال ايه لحسن بعد ما امشي يقولوا هو كان حلم ولا علم فقال طب بصوا بقى عندكم حاجة ناكلها عاوزين نرجع ايام زمان هي ايام زمان كان يقعد ياكل معاهم ويحكي بالساعات قال لهم عندكم ايه ناكله عندكم ها هنا طعام عاوزهم يحسوا ان الحياة رجعت طبيعية تماما المسيح اللي كان معاهم ولسه واكل معاهم الخميس هيقعد معاكم ياكل معاهم الحد فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل وهنا يعني واحد من القديسين قال الفصح كان يؤكل فيه على أعشاب مرة هم لسه في عيد الفصح خلي بالكم لسه أيام الفطير فما فاتش يومين على الأعشاب المرة وتحول المر إلى إيه شهد عسل إشارة إلى بهجة القيامة وفرحته في مر في الصليب في مر في دم الصليب ولكن في شهد عسل مع خبر القيامة قاعد المسيح ياكل معاهم السمك المشوي لأنهم كانوا صيادين وكانت أرخص حاجة وقتها السمك البلاد كلها فيها يعني بحيرات والصيد أرخص حاجة للناس البسط طبعا السمكة بالذات من كتر يعني ما كانت أكل للتلاميذ وحصل فيها معجزات كتير السمكة كانت أول أو من أوائل شعارات المسيحيين ليه؟ كلمة سمكة باليوناني خمس حروف بتتكتب إخسيس أو إكسيس الكلمة دي المسيحيين الأوائل اللي كلهم بيعرفوا يوناني خدوا أول حرف وحطوا عليه كل كلمة فقالوا إيسوس خريستوس أيو ثاوس سوتير معناها يسوع المسيح ابن الله مخلصنا فلقوا الخمس حروف تركب تبقى كلمة خسيس أو سمك فكانوا يرسموا السمك على كل حاجة لأنها علامة غامضة لأنه كانوا مضطهدين في الأوائل إنما العلامة دي يعرفوها المسيحيين من بعض زي رسم الصليب دلوقتي طبعا رسم الصليب قديم قوي برضه إنما في الأول كانت عشان كده تلاحظوا كتير من الكنائس القديمة منقوش عليها سمك لأن السمكة كانت إشارة لمجمل الإيمان هو أهم حاجة في إيماننا إيه يسوع المسيح ابن الله مخلصنا خلاص قلنا كل حاجة قلنا التجسد وقلنا لاهوت المسيح وقلنا الفداء قلنا كل حاجة في في الجملة دي في الكلمة دي في السمكة دي فعشان كده السمك كان إشارة للقيامة أو فرحة من فرحات القيامة البعض بيقول يمكن ده سبب أكلنا لبعض أنواع السمك في شم النسيم لأن ده كان دخلة شم النسيم هو الحد بالليل خلاص يبقى دخلنا شم النسيم كده بالمناسبة شم النسيم هي كلمة فرعوني مش كلمة عربي اتشوم انسيم لا أساس لها في العربي خالص اتشوم انسيم يعني حديقة الزهور وده كان عيد فرعوني عيد الربيع لما بقت مصر مسيحية كان بيقع دايما في الصوم والمصريين كانوا يحبوا عيد الربيع فقالوا لا ما نعيدش عيد الربيع واحنا في نص الصوم الكبير فرحلوه من نص مارس وقالوا يجي تاني يوم عيد القيامة زي ما يطلع وده اللي يؤكد انه كانت مصر مسيحية ويؤكد انه عيد ديني اتشم النسيم ده العيد ده بتاعنا لانه دي بهجة وفرحة الطبيعة بقيامة المسيح عشان كده تلاحظوا ان ده العيد الوحيد اللي الدولة الحمد لله بتسيبنا احنا نحدده ليه لانه لازم يجي الاثنين التالي لعيد القيامة فاحنا اللي بنحدده مش ملوش ميعاد الحمد لله على كده فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل فأخذ وأكل قدامهم برضه يجي سؤال تاني هل ربنا يسوع كان محتاج ياكل لا لكن هل يقدر ياكل طبعا كلمة يقدر تجوز إنما لم يعد جسد الممجد يحتاج إلى أكل وشرب يعني جسده قبل الصليب مثل جسد أي إنسان عايش يحتاج للأكل والشرب عشان كده في قصة صومه قال فجاع أخيرا أيوة ربنا يسوع كان بيجوع زي ما احنا بنجوع ولكن بعد قيامته لم يعد يحتاج للأكل والشرب لكن هل يقدر؟ طبعا يقدر طب ليه عمل كده؟ عشان يأكد إنه جسد حقيقي عشان محدش يقول ما يمكن يمكن ازاي ده قعدنا وكلنا معاه هي الروح هتاكل لمسناه وجسناه وسمعناه وأكلنا معاه كمان فأخذ وأكل قدامهم وقال له هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم لأنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير فلاحظوا اللي شاغل ربنا بعد قيامته أنه يحقق كل العهد القديم في نفسه ان يؤكد ان اللي حصل ده ما كانش غريب انما كان مشهود له من جميع الانبياء من اول التوراة التكوين لاخر كلمة في اسفار الانبياء فزي ما خد السكة كلها طول اليوم يحكي مع تلميذة عمواس عشان يشرح لهم من موسى والانبياء الامور المختصة بيه وهو قاعد مع التلاميذ بعد الظهر في نفس يوم حد القيامة قعد يقول نفس الكلام او يكمل عليه فبيقول لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير اليهود عندهم فعلا يقسموا العهد القديم ثلاث اجزاء والبعض يقسموه جزئين جزء التوراة او موسى ده لوحده والانبياء جزء لوحده والمزامير جزء لوحده وساعات يحطوا المزامير مع الانبياء انما في كل الاحوال ربنا يسوع موجود في الثلاث كتب إن كان في توراة موسى أو في نبوات الأنبياء أو في المزامير وعشان كده احنا كنيستنا أو يعني المسيحية ترى الكتاب المقدس كتابا واحدا ليه؟ لأن العهد القديم بيتكلم عن المسيح برضه بس الشاطر اللي يلاقيه يعني إيه متغطي عشان كده ربنا يسوع استخدم كلمة جميلة قوي قال فتشوا الكتب هي هو موجود بس اللي يفتش يلاقيه أما إعلانه في العهد الجديد فواضح جدا لكن في العهد القديم موجود ومعلن لكن مستتر لأن لهم عيون يبصرون ولا يبصرون عشان كده بولس كان بيقول إيه لغاية النهاردة اليهود لما يقروا العتيقة عتيقة عن العهد القديم البرقع باقي على عيونهم زي في كده سحابة وضباب مش شايفين حاجة يبقوا بيقروا عن المسيح ومش فاهمين كأن العقل واقف حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب برضو السؤال هل الاجتهاد يدي فهم ولا الفهم ده نعمة تلاحظوا انه في الحادثتين بتاع التلميذة عمواس والحادثة دي اللي فيها التلاميذ سمعوا المسيح تاني يشرح لهم العهد القديم اتقال تعبير ايه فتح ذهنهم ولما التلميذة عمواس وصلوا قالوا ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق الفهم نعمة وجهاد الفهم يحتاج إلى نعمة من الله والنعمة تحتاج إلى جهاد من الإنسان لما الواحد يفتح ذهنه يركز يقرأ يدرس ربنا ينعم عليه بفهم يفتح ذهنه إنما واحد مش عاوز لا يسمع ولا يقرأ طب هيفهم إزاي هو مش هيفهم الفهم يحتاج إلى صلاة لما الواحد يصلي يقول له رب اكشف لي ذاتك عرفني وريني يفهم إنما بكبرياء داخل يقرأ الإنجيل لا يمكن هيفهم حاجة مهما اجتهد وكان علامة في اللغة مش هيوصل للمسيح اللي في الكتاب لأن الموضوع محتاج صلاة محتاج تواضع عشان كده تلاحظوا إن احنا دايما في القداس أو في العشية أول ما نقرأ الإنجيل قبلها على طول نقول إيه أبونا يصلي يقول اجعلنا مستحقين أن نسمع ونعمل يعني خلينا نستاهل ونقعد ويقعد يصلي لنا أبونا طول قراية الإنجيل إن إحنا نفهم لأن الفهم عطية من السماء ووصية عطية يبقى ده شغل ربنا وصية يبقى دور إنسان في تيموساوس في رسالة بولس لتيموساوس يقول له افهم ما أقول بعدها على طول يقول له إيه فليعطك الرب فهما في كل شيء بعد ما قال افهم قال له إيه فليعطيك الرب فهما يبقى افهم وصية ويعطيك الرب الفهم إيه عطيه بعضكم يقول أنا ابتديت أفهم دي نعمة من ربنا إنما تلاحظ إنك ابتديت تفهم لما ابتديت تهتم لما ابتديت تقرأ لما ابتديت تسمع فأنت عملت مجهود على قده ابتديت تاخد استنارة تاخد فهم فيقول فتح ذهنهم طبعا هي نعمة من ربنا مهما كان إنه يكشف لنا أسرار فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي ملخص بقى الكتاب كله ايه قال المكتوب كان لازم يحصل ايه هو رب ملخصه كان ينبغي ان المسيح يتألم دي اللي كانت غايبة عن اليهود اليهود نطين على طول على فكرة المسيح يتمجد وكمان الغلطة الثانية فاهمين المجد يعني يقعد على كرسي عالي وايه يملك على الدنيا على الارض قال لهم استنوا اللي ما كانوش فاهمينه كان ينبغي أن المسيح يتألم ولها شهادات كتير قوي ويقوم من الأموات دي ما كانتش برضه مفهومة عند اليهود في اليوم الثالث وأن يكرز باسمه بالتوبة كل ده اتقال في العهد القديم أن اسم ربنا هينتشر في كل مكان وأن الأمم هترجع لربنا دي شهادة العهد القديم قبل شهادة العهد الجديد اليهود اللي عندهم عهد قديم كتابهم بيأكد أن ربنا رب الكل وربنا عينه على خلاص الكل حتى لو فضلوا طول العهد القديم يقولوا ربنا بتاعنا بس قال ينبغي أن يكرز باسمه بالتوبة كلمتين دول مهمين لما تقدم المسيح لشخص لا يعرفه أنت تكرز باسمه وغرضك إيه توبة الشخص لأنه الإنسان ما يقدرش يقبل المسيح إن لم يتب دخول المسيح حياة إنسان تحتاج لكلمتين إيمان وتوبة ما ينفعش كلمة واحدة أبدا الخطوة الأولى دايما كده إيمان وتوبة دول اللي تبتدي بيهم حياتك الروحية ودول اللي يوصلوك لباب السماء عن طريقهم تتعمد بالإيمان والتوبة تتعمد بالإيمان والتوبة تعترف هو الاعتراف محتاج إيمان بالإيمان والتوبة تتناول عشان كده طول القداس يا بنقول أمين يا بنقول يا رب ارحم إيمان وتوبة بالإيمان والتوبة بتنمو في حياتك الروحية تنمو في التوبة تنمو في الإيمان فالإيمان بالكرازة يكرز باسمه بالتوبة في ناس عاوزة تدخل المسيح حياتها بس مش عاوزة تتوب يعني إيه تاخد معلومات تاخد أفكار تقعد قعدات مسيحية إنما يتغير لا مش عاوز يبقى أنت ما فهمتش الحكاية يبقى أنت ما مشيتش في السكة لسه أنت خدت نص الموضوع ما ينفعش يكرز بالمسيح بدون توبة ما ينفعش يكرز باسمه بالتوبة التوبة تدي لك ايه تجيب لك مغفرة الخطايا اغلى نعمة ان كل اللي انت عملته يتشال مغفرة الخطايا لجميع الامم هنا الكرازة مش هتقف على اليهود مبتدئا من اورشليم قال لهم هتبتدوا بقى تشتغلوا من من من عائلتكم من ناسكم من اورشليم من اليهود اللي انتوا وسطيهم وهتطلع الكرازة لآخر الدنيا الرسالة هي رسالة واحدة لا فيها ختان ولا فيها حرف الناموس إنما الرسالة إيه المسيح له المجد جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم البداية مش من أورشليم مش معناها كرامة لأورشليم أكتر من أي حد إنما لأن المسيح خرج من البلاد اليهودية ولأن التلاميذ أساسا كلهم يهود لكن تلاحظوا أن اليهود كانوا أكتر ناس هي عنده الإيمان وبولس بقى حكى لنا في روميا إزاي ربنا سمح أن اليهود يرفضوه خالص والأمم يقبلوه عشان في الآخر يجيب كمان اليهود ويبقى كسب الكل فدي خطة من ربنا سابهم يرفضوه عشان يكسب على حسهم كل الأمم والبعاد عن ربنا وأنتم شهود لذلك هنا بقى تحول التلاميذ من مجرد تابعين مستمتعين بعشرة ربنا بيتعلموا منه بيقلدوه بدأت كلمة جديدة تدخل حياتهم قال لهم أنتم أصبحتم شهود شهود لإيه أهم خبر المسيح قام هيبقوا شهود لما بطرس يروح أي بلد يقول لهم أنا عشرت المسيح مسيح ربنا هو اللي عمل معجزات هو اللي أقام موت هو اللي جالنا من السماء يفدينا وأنا شفته بعد ما قام مات واتصلب وقام حيا وصعد للسماء حددنا المكان أصبح شاهد شاهد كل واحد منهم اسمه شاهد شاهد ليه عاش وعاشر يوحنا في رسالته الأولى اللي هنبتدي فيها العشر أنا الأسبوع الجاي يقول الذي كان من البدء هو الذي رأيناه بعيوننا هو الذي سمعناه بأذاننا هو الذي لمسته أيدينا شاهد شاهد بالنظر والسمع واللمس مش بيتكلم عن غيبيات عن نظريات لا بيقول ربنا أنا شفته بعيني لمسته سمعته بكلمكم عن إله حقيقي تجسد وتأنس وحل بيننا ورأينا مجده فقال لهم أنتم شهود لذلك وها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي تلبسوا قوة من الأعالي ها أنا أرسل إليكم موعد أبي موعد إيه تاني يا رب هو في أكتر من اللي احنا فيه أنت قمت وخلاص الموت اتغلب وكده كلنا لينا رجاء نموت ونقوم زيك وما بقيناش خايفين من حاجة وغلبت الخوف وغلبت الموت وغلبت الشيطان قال لهم استنوا ده لسه بقى الخبر الكبير قوي هو لسه في اخبار تاني قال اه في موعد من الاب بقاله الاف السنين ايه موعد الاب تلاحظوا بقى ده موجود في يوئيل سفر يوئيل ومكتوب بقى في سفر الاعمال في الاول برضه لوقا البشير اللي كتبه قال وعد مهم قوي اداهم ميعاد مهم قوي قال لهم يكون في الايام الاخيره اني اسكب من روحي على كل بشر هذه ما حصلتش ابدا في العهد القديم ربنا يدلق روحه كده دلق على البشر ده كان بالعافيه بالكاد الروح القدس يسكن في النبي عشان يقول النبوه بتاعته ولو مشي غلط كده ولا كده الروح يفارقه برضه الملك عشان مأمورية مهمة يقود شعب الله يقوم الروح القدس يوجهه ويسوقه إنما لو انحرف الروح القدس يفارقه لكن أسكب كده لا دي ما جاتش في العهد القديم ده كان وعد من الآب لكنيسة العهد الجديد لو الفداء تم يعني لما يتم الفداء لما المسيح له المجد يفدي البشرية ويفتح لهم باب الخلاص بالإيمان والتوبة الله يسكب من روحه على من يؤمن ويتوب عشان كده في تلاحظوا في أول وعظة وعظها بطرس الرسول في أعمال اثنين اللي كتبها لوقا برضه لما وعظ الوعظة دي حرك قلبهم وكلهم قلبهم اتنخس وعرفوا ان المسيح اللي هم صلبوه هو ربنا هو اللي بيتكلم عنه العهد القديم راحوا سألوا السؤال المشهور ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة بعد المصيبة اللي عملناها دي قتلنا المسيح بإيدينا قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم ربنا يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس لأن الموعد هو لكم الموعد اللي هو الروح القدس ربنا موعدك بأغلى حاجة يديلك روحه هيحط فيك روحه عشان تبقى كريدت ليك تبقى كده دليل انك انت اسمك اتكتب في السماء وحافظ وصائل ليك عشان توصل السماء وينقلك نقلة بقى من ابن بشر لابن الله شبه المسيح لانك خدت روحه حاجة كبيرة قوي هو ده موعد الاب فقال لهم بصوا تقعدوا ما تعملوش حاجة لغاية ما تاخدوا موعد الاب لأنه يسكب من روحه على كل بشر كل بشر كل من يؤمن طبعا مش كل بشر يعني كل الدنيا فالكلام ده انطبق تماما بعد اليوم ده بخمسين يوم عشان كده عيد القيامة بعديه بخمسين يوم عيد العنصرة عيد انسكاء بالروح القدس هو ده موعد الآب هو ده بقى عيد ميلاد الكنيسة الجديدة هو ده فرحة الكنيسة إلى الأبد أن روح الله سكن فينا ولن يفارقنا طب لو ضعفنا ليتها نتوب ونرجع تاني إنما لن يفارق بس نفضل نتوب ونمسك ونعيش بالروح اللي خدناه عشان نوصل ها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي يبقى هو نفسه موعد الآب هو قوة من الأعالي بمعنى إيه حتى لو أمنت أن المسيح له المجد ما تؤمن إنما أنت ما زلت إنسان وحدك ضعيف روح الله لما يدخل فيك يعطيك قوة مش بتاعتك قوة مش بتاعتك بقى إيه اللي يخلي المسيح يقدر يسامح عدوه دي مش قوة طبيعية دي مش قوة بشرية ما يقدرش عليها إنسان عادي دي قوة من الأعالي عشان قلبك يوسع لدرجة انك تسامح عدوك ايه اللي يخلي مسيحي يدخل على الموت مبتهج بثقة بفرح برجاء ده حاجات مش طبيعية دي مش قوة بشرية دي قوة من الأعالي ايه اللي يخلي المسيحي وسط مشاكل جامدة جدا وإحباطات شديدة مبتسم وعنده سلام دي مش حاجة طبيعية دي قوة من الأعالي كل ده اسمه ايه عمل الروح القدس موعد الآب قال لهم ما تتحركوش من مكانكم أنا عارف إن أنتوا متحمسين وفرحانين ومعاكم أحلى خبر في الدنيا المسيح قام بالحقيقة قام إنما استنوا أنتوا محتاجين قوة أنتوا هتلفوا العالم أنتوا هتقفوا قدام ملوك ورؤساء أنتوا هتموتوا من أجل الشهادة محتاجين قوة مش هتقدروا لوحدكم على ده كله أقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا بيت عنيا جنب أورشليم يعني تمشى معاهم شوفوا اتعشى وتمشى معاهم وراح بيت عنيا بيت عنيا دي كانت منطقة معروفة عندهم قرية فقيرة وبيت عنيا يعني بيت العناء أو بيت الألم وده كان مكان كتير قوي يتردد عليه ربنا يسوع كأنه بيستعيد الأيام الجميلة بتاعت زمان وفي بيت العناء ده أو في القرية البسيطة دي اللي فيها ذكريات كتيرة أخرجهم إلى بيت العناء برضو بعض القديسين قالوا فيها معنى جميل قالوا مع الفرح الشديد قوي بتاع القيامة إلا قال لهم اوعوا تفتكروا معناها الألم وقف لا العناء مستمر أو هيبدأ لما هتمسك في ربنا مش معناه كده الحياة تمشي سهلة في العالم سيكون لكم ضيق بيت العناء هيكمل بس ايه رأيك وانت واقف في بيت العناء هتتفرج على اجمل منظر والمسيح صاعد للسماء وانت واقف في بيت العناء هتاخد هتاخد احلى وعد انك يبقى لك مكان معاه في السماء اوعى تخاف تروح بيت العناء اوعى تخاف تدخل في تجارب التجارب هي اللي تصعدك مع المسيح ترفعك تخليك ثابت في ربنا التجارب هي اللي هت... هتورثك الأبدية مع المسيح ما تخافش فأخرجهم خارجا برضه فيها معنى تاني انه لما الواحد يمسك في ربنا ويؤمن بيه ويشهد لقيامته يطلع بر يطلع بر يعني ايه خلاص ما بقاش زي البني ادمين رسالته غير رسالة الناس هدفه غير هدف الناس كأنه خرج خارج الدنيا يقول لك فلان ده مش من الدنيا ده بره بره ليه ما هو لابس زي الناس وبياكل زي الناس لا مخه بره قلبه بره حياته كلها اخرجهم خارج قال لهم انتوا مختلفين مش اخرجهم بمعنى طلعهم بره الدنيا حرفيا لا ميزهم اصبحوا ناس خارجين عن فكر العالم وعن منهج الدنيا وعن اهتمامات الارض كأن دول كأن الناس دول زوار من السماء وراجعين السماء تاني أخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم الحركة التقصية دي احنا متعلمينها من المسيح لما تلاقوا أبونا مثلا يرفع إيديه ويبارك في آخر القداس يقول محبة الله الحركة دي احنا متعلمينها من المسيح جيل بعد جيل بقى بطرس يعملها بعد المسيح ويبارك وهكذا لأنه رفع الإيد إيد المسيح فيها كل السلطان اللاهوتي كل السلطان الإلهي ده اتنقل للكنيسة عشان كده أبونا يرفع إيده ويبارك يقول السلام لجميعكم تنتقل البركة لكأنها من يد المسيح رأس رفع يديه وباركهم عشان احنا بنبوس ايد ابونا الحقيقة مش لانه مثلا شيخ ولا لا, لا لاننا نرى فيها يد المسيح بس كده فيها كل البركة فيها كل كرامة ايد المسيح فمن هنا احنا واخدين الحتة دي جيل بعد جيل رفع يديه وباركهم وفيما هو يباركهم انفرد عنهم انفرد عنهم يعني ايه يعني كانوا واقفين مع بعض فجأة لقوه بي بي بينفرد بيبعد بيصعد بيرتفع ليه جه ميعاد ربنا خلاص يرجع السماء لكن كان وسطيهم يعني بصوا المنظر اللي قصاد عينيهم هو الشوق اللي هيستمر معاهم كل واحد شايف المنظر ده هيعيش على امل هو كمان يطير مع المسيح فكان واقف وسطيهم وبيتكلم معاهم وبيباركهم ثم انفرد عنهم واصعد الى السماء يعني شوفوا المنظر تلاقوه كده طالع لفوق فسجدوا له طبعا سجودهم هنا شاهد على صدق إيمانهم بقى خلاص لم يعودوا يروا فيه معلما ولا نبيا ولا لا خلاص أنت هو هو ابن الله بالحقيقة أنت المسيح الإله سجدوا له عشان كده احنا في عيد الصعود نعتبره عيد كبير ونسجد فرحا بإيماننا بالمسيح الإله وعشما وشوقا أنه يصعدنا احنا كمان وراه انفرد عنهم وأصعد إلى السماء برضو واحد يقول ليه ما قالهاش معلمنا لوقا وصعد إلى السماء تنفع صعد تنفع وقت في أماكن تانية منسوبة لربنا يسوع كفاعل صعد ولكن لما تنسب للمجهول كده يعني أصعد كأن قوة خارجية أصعدته هي إشارة إلى أنه ما يصنعه الآب مع المسيح سيصنعه الآب معنا بمعنى إيه؟ تأكيد على بشرية المسيح ما هو أي واحد فينا ما ينفعش يصعد لوحده لازم ربنا يشده شد فلأن المسيح له المجد ذكرا بين إخوة كثيرين أول واحد في الصف يعني فكأنه ينسب الصعود إلى الله الآب واخدين بالكم إشارة إنه زي ما اتعامل مع المسيح هيتعامل معانا ماشي لأنه واحد مننا يعني مرة يتقال المسيح قام ومرة يتقال المسيح أقيم مرة تتقال المسيح صعد ومرة يتقال المسيح أصعد دي ما تلويز دي المسيح قام لأنه إله المسيح صعد لأنه إله وأقيم وأصعد لأنه إنسان فاهمين المعنى فكلمة أقيم وأصعد تأكيدا على بشريته وقام قعد تأكيدا على لاهوت فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم برضه هنا لغز تاني هو لما المسيح يطلع السماء مش ده وداع مؤثر المفروض كانوا يبكوا ويحزنوا زي اي واحد بيودع واحد حبيبه غالي ايه يعني شايفينه طالع السماء ومش راجع تاني خلاص مش راجع تاني هو تمم المهمة انما العجيب بقى ان هم يوم صعود المسيح كانوا فرحانين جدا طب يعني انتوا مش بتحبوه ولا ايه قالوا لا ده هو قايل لنا الاسبوع اللي فات لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب هو قايل لهم كده قال لهم لو بتحبوني صحيح لما تشوفوني صاعد هتبقوا فرحانين جدا ليه هتبقوا عارفين ان انا راجع لمجدي هو ده مكاني الطبيعي هتبقوا عارفين ان انا تممت المهمة خلاص الدور والباقي عليكم هتبقوا عارفين ان انا ذاهب لاعد لكم مكانا وان اعددت المكان اتي ايضا واخذكم الي هتبقوا عارفين زي ما انا صاعد وطالع الدور المرة الجاية عليكم تيجوا ورايا عشان ندخل السماء كل دي اسباب تفرح بالرغم ان في نوع من الوداع انما كانت قلوبهم ممتلئة فرح لا يقل عن فرح القيامة فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله رجعوا جري على العلية والهيكل العلية المكان اللي بيلمهم لوحدهم والهيكل اللي بيلم كل اليهود فمعنى ايه كملوا حياتهم في الهيكل دي اصلها ليها مغزى عميق الكنيسة هي السماء البديلة الآن يعني ايه انت نفسك تروح السماء نفسك تشوف المسيح بعينيك نفسك تجري وراه وتطلع تقعد جنبه تعالى الكنيسة كنيسة هتوصلك لده كله كنيسة هتنقلك المشاعر دي كلها خليك في الهيكل في تسبيح مستمر هتدوق اللي انت هتدوقه بعد كده في السماء ولو عينات ولو كده بشكل بدائي فهم من شوقهم للأبدية من فرحهم بالصعود بقوا عاوزين ما يسيبوش الهيكل عاوزين يكملوا كل عمرهم تسبيح وشكر وهو ده فكر الكنيسة الكنيسة بتنقلنا للحياة السماوية بتقرب لنا السماء بتحسسنا ان احنا هنطير كده ونبقى مع ربنا الى النهاية فكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله امين نشكر ربنا على نعمته انه تمم علينا انجيل لقى بسلام